بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركاته من الان والى الابد امين هقرا بنعمه المسيح هذا الجزء الذي نقراه على مسامعكم ده الاسبوع الرابع وهو الجزء الاخير من الاصحاح الخامس في رساله سالونيكي الاولى بولس الرسول كتب 14 رساله اول رساله كتبها هي هذه الرساله من الناحية الزمنية فرسالة بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي الأولى هي أول كتابات القديس بولس الرسول في نهاية في نهاية الرسالة الأولى وهي خمس إصحاحات بيقول كده ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم وأن تعتبروهم جدا كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم سالموا بعضكم بعضا ونطلب إليكم أيها الإخوة أنذروا الذين بلا ترتيب شجعوا صغار النفوس أسندوا الضعفاء تأنوا على الجميع انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع افرحوا كل حين صلوا بلا انقطاع اشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم لا تطفئوا الروح لا تحتقروا النبوات امتحنوا كل شيء تمسكوا بالحسن امتنعوا عن كل شبه شر وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا أيها الإخوة صلوا لأجلنا سلموا على الإخوة جميعا بقبلة مقدسة وناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة القديسين نعمة ربنا يسوع المسيح تكون معكم ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين قبل ما نبتدي احنا يوم السبت الجاي نحتفل بتذكار شهادة القديس موسى الأسود اللي بنسميه في كنيستنا القديس القوي والقديس موسى الأسود بنحتفل بيه في ديره دير القديس العذراء مريم المشهور بالبراموس وأيضا بنحتفل بيه في دير آخر دير القديس موسى الأسود في طريق العالمين كمان من يوم الحد هتبتدي تذكارات الأربعين لأبنائنا وإخواتنا اللي استشهدوا في طريق دير الأنبا صموئيل طبعا ما فيش يوم واحد في الأربعين لكن هو أكتر من يوم يعني لكن هيبتدي في دير أنبا صموئيل وهيبتدي في مغاغة تذكارات أحبائنا وأبنائنا اللي استشهدوا في هذا الحادث الأليم بنتذكرهم بالخير وبنتذكر بنتذكر شجاعتهم وإيمانهم القوي وبنتذكر أن دمائهم دهيت لن تذهب هباء أبدا الله ينظر إلى هذه الدماء كما نظر إلى دماء هابيل قديما وكانت تصرخ فهذه الدماء أيضا تصرخ أمام الله والله ينظر إلى هذه الدماء الزكية التي سفكت من أجل إثمه وسفكت في حياتهم وهم رايحين الدير وطبعا في أيام الخمسين وكانوا صايمين عشان عادتنا كلنا بنتناول لما بنروح الأديرة وأظهروا إيمان ثابت جدا ونذكرهم ونفتخر بيهم بنفتخر بهذه الصفحة من صفحات تاريخ الكنيسة وتاريخ الوطن و هم الآن يرفعون عنا صلوات ويرفعون عنا تشفعات من أجل الكنيسة التي تجاهد على الأرض التذكارات دي هتبقى الحد والاثنين والتلات والتذكارات دهيت لأن هم طبعا مش من منطقة واحدة من أكتر من منطقة وبنتذكر معاهم أيضا أبنائنا المصابين وهم في نفس الأسر يعني بنتذكرهم وأنا لما قابلتهم من كذا أسبوع كده المصابين أنا تعزيت بيهم جدا بحكاياتهم وبأحاديثهم وبروحهم الطيبة وهم طبعا شهود على الحادث شهود على كل صغيرة وكبيرة في هذا الحادث حتى الصغار فيهم كان لهم تعزية ولهم إيمان قوي في الشهادة لاسم المسيح ربنا يعزينا كلنا اتكلمت في الأسابيع اللي فاتت عن ما نسميه عقد من اللؤلؤ قديس بولس الرسول بيقدم لنا عقد من اللؤلؤ هذه اللآلئ يمكن أن تزين كل إنسان مسيحي والعقد ده فيه 15 لؤلؤة وبناخد على قدر ما يعطينا الله لؤلؤة كل أسبوع ندرسها ونحاول أن نتأمل فيها اتكلمنا ثلاث لآلئ قبل كده اتكلمنا سالموا بعضكم بعضا حياة السلام أنذروا الذين بلا ترتيب حياة النظام شجعوا صغار النفوس حياة التشجيع والنهاردة هنتكلم في اللؤلؤة الرابعة اللي هي اسندوا الضعفاء واسندوا الضعفاء هي رسالة فيها التزام وفيها شبه الأمر وفيها معنى غريب قوي نحن البشر نميل دائما إلى القوة ويمكن من الكلمات التي لا نرتاح لها كلمة الضعف تحبش الضعف بأي صورة من الصور وأظنكم عارفين زمان لما كانوا الأولاد يقعدوا ولا يلعبوا ويا بعض ويمسك بإيديه كده ويحاول يبين عضلاته شكلها إيه ويمكن الولد الصغير الولد الصغير لما يعمل نفس اللعبة دي مع أبوه وأبوه كده يديله نوع من التشجيع يوم يخليه هو اللي يغلبه كلنا بنحبش كلمة الضعف وإن كان في الكتاب المقدس يقول كده اختار الله ضعفاء العالم ليغزي بهم الأقوياء وهنا العجب يا إخوتي اختار ضعفاء العالم ليغزي بهم الأقوياء هو بطرس الرسول ده كان إيه صياد سمك إيه صياد سمك مهنة من المهن وقيسوا على هذا زكا ده كان ايه ومتى كان ايه وقيسوا عبر التاريخ كله لكن الله يختار ضعفاء العالم اللي العالم ينظر لهم في ضعف ليغزي بهم الأقوياء يقول لنا يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون وباراك وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء الذين بالإيمان تقووا من ضعف وصاروا أشداء في الحرب وهزموا جيوش غرباء ولو تذكرنا في العهد القديم نتذكر أرميا النبي الصغير ونتذكر يوسف الصديق الصغير ونتذكر ضعفاء كثيرين في التاريخ في التاريخ الكتابي في العهد القديم وأيضا في العهد الجديد حتى أن بولس الرسول بيقررها صراحة يقول لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار دي في رسالة روميا لأن المسيح إذ كنا بعض ضعفاء شفنا ضعفاء شاف البشر كلهم ضعفاء بسبب الخطية مات في الوقت المعين لأجل الفجار لو جينا نتكلم على نوعيات من هذا الضعف فممكن نجد الضعف الجسدي غالبا ده صحي والضعف النفسي في نفس الإنسان وأيضا الضعف الروحي ثلاثة أنواع من الضعف الوصية اللي بيعلمنا بيها القديس بولس الرسول وصية اسمها اسندوا الضعفاء ونسميها خدمة السند وعايز قبل ما ادخل في تفاصيل عايز اذكر قدامكم حقيقة مهمة البشر قديما قديما يعني من 30 40 سنة بس كان التعامل بين البشر تعامل كثير والتعامل ما بين البشر كان تعامل عن قرب وكانت الأجهزة اللي في إيدين الإنسان محدودة عددها محدود لا كان في كمبيوتر ولا كان في وسائل اتصال دي كلها متوفرة ولا كان في موبايل ولا كان في ولا كان في حتى التلفزيون كان لسه حديث نوعا ما من 40 50 سنة وكان يمكن أقصى حاجة الراديو المذياع الموجود فكان الناس بتتعامل ويا بعضها كتير طب ودي فائدتها ايه فائدة ان الناس لما بتتعامل ويا بعضها كتير بيحسوا ببعض لانهم قريبين لبعض حتى على المستوى البسيط يعني انت دلوقتي ممكن اياميها يعني زمان يقول لك نكته بتضحك وهو بيشوف قسمات وجهك وانت بتضحك او تقول له خبر صعب بتشوف قسمات وجهه الحزين ده بينطبع عليك كلنا بنتاثر ويا بعض لما دخلت الاجهزه الحديثه بقى بكل اشكالها والوانها واحتياجاتها والصغير اللي في ايديكم ده كلكم صار الانسان بيتعامل ويا الاله اكتر ها تعامل ويا الانسان فبقى صاحبي مش انسان اخر لا بقى صاحبي اله وده اظن بتشوفوه الناس بتقعد قدام النت بالساعات الطويله والناس بتقعد قدام الشات بالساعات الطويله قدام التلفزيون بالساعات الطويله اوعوا تفتكروا ده مش هيأثر على الإنسان ده هيأثر على الإنسانية وصار الإنسان بسبب هذه الأجهزة لا يشعر بالضعف البشري لا يشعر بالضعف البشري يبقى أشكاله بقى وأنواعه اللي نتكلم عليها صار الإنسان بيتعامل ويا المادة حتى دلوقتي ممكن تفتح موقع كده يقول لك شوية نكت هتقراها خلاص او اي معرفة تكون النتيجة ان الانسان مشاعره الانسانية شوية بشوية ومتأسف في كلمة يمكن تكون غير لائقة تتبلد مشاعر الانسان تتبلد وده امر خطير جدا على حياة البشر كلها وبيفكروا ازاي يعالجوه لانه خلاص ما يعرفوش يبطلوا الاجهزه دي العالم دلوقتي في اجهزه اجهزه الموبايل دي بتعباد البشر وفي بعض البلاد زي بلادنا اكتر من عدد البشر يعني اذا كنا احنا 90 ولا 95 مليون عندنا اجهزه تعدت ال 100 مليون في ناس وياها واحد واثنين و... طب وبعدين انسان عمال يتعامل مع الاله دي هو هيبقى اله الآلة والإنسان الفرق ما بينهم الإحساس الشعور فلما تيجي وصية كده اسمها اسندوا الضعفاء ضعفاء ايه بقى فين الضعفاء انا بتعامل ويا الآلات وخلاص ما فيهاش ضعف ومن هنا تبدو أهمية هذه الوصية الضعف الجسدي له نوعيات السيد المسيح عندما كان في بستان جسماني والتلاميذ اللي ما يعرفوش يسهروا والتلاميذ اللي ما يعرفوش يصلوا يقول كده أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف وده أحيانا نلاحظه في حياتنا ويتكلم قديسين كتير عن هذا الضعف الجسدي ويقول لنا بولس الرسول باختصار كده تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف هتكمل لك الضعف ده هتكمله مش هتسيبك ضعيف والضعف ده ممكن يكون مرض ربنا يحفظكم جميعا والأمراض تختلف في شدتها وحدتها واستدامتها بتقعد قد إيه وقد يكون الضعف إعاقة من الإعاقات وقد يكون الضعف دهوت آه، مختلط بالجسد وبالنفس او بالذهن او بالعقل ضعف في بشر كده يعني مثلا نعرف ان في مصر عندنا نسبة 10% من السكان من ذوي الاحتياجات الخاصة دول محتاجين محتاجين من يسندهم العشرة في المية يعني حوالي 9 مليون عدد كبير وسواء هنس- هنسندهم بالطب او بالدواء او بالخدمة لكن يوجد ضعف جسدي مرة قابلت أم عندها ثلاث أربع أبناء كده فلقيتها بتهتم بواحد شوية أكتر من إخواته الثلاثة ولا اشمعنى ده يعني بتهتمي بيه ده في وسطهم قالت لي أصله ضعيف ضعيف البنية الجسدية فأنا يعني بساعده فالضعف ده قائم ويا بخت اللي بيعيش الوصية دي اسنده الضعفاء السيد المسيح كان يسند الضعفاء بل انا تهيألي ان السيد المسيح جه مخصوص عشان يسند الضعفاء يمكن تفتكر وياي القصة اللي بنتأثر بيها كل سنة قصة شفاء مريض بيت حسدة كلكم فاكرين في الصوم الكبير مريض بيت حسدة حسدة دي كانت زي كف اليد كده لها خمسة أروقة والناس قاعدة على ضفافها مستنيين ملاك يحرك البركة المية هذا الإنسان المريض كان له 38 سنة طبعا احنا بنقول 38 سنة دي في ثانية لكن 38 سنة ويجيله المسيح يسأله سؤال أعجب ما يجون أتريد أن تبرأ يرد الرد بقى الغريب ليس لي إنسان يعني إيه يعني 38 سنة مفيش واحد عارف خدمة السند ولا خدمة اسنة الضعفاء 38 سنة قد كده قلب الإنسان نشف هذا ما حدث القصة دي في القرن الأول الميلادي المعجزة دي في القرن الأول الميلادي ليس لي إنسان وما زال هذا الصوت يرن مع كل ضعفاء العالم ليس لي إنسان ويخسر الإنسان كتير لما لا يؤدي دوره في هذه الخدمة نفس الكلام بنسمعه على الرسل واهتمامهم بالضعفاء المرضى المقعد اللي كان موجود إلى آخره ده الضعف الجسدي النوع الثاني من الضعف الضعف النفسي والضعف النفسي قاسي قاسي على الإنسان والضعف النفسي ده أحيانا نفس الإنسان تبقى هشة عشان كده في مرضى النفس وفي أطباء النفس والعلاج النفسي والعلاج العقلي وفي مستشفيات مخصوصة لكده ممكن يكون ضعف في القدرات العقلية ربنا يحافظ على أولادنا جميعا تلاقي مثلا بعض الأولاد أو البنات يقول لك بطيء التعلم عنده بطء في التعلم ما هو ده نوع من الضعف طب نعمل إيه هنسيبه ده عايز مدرس متخصص يقعد جنبه واللي زميله بيتعلمه في اسبوع اللي بيتعلمه في ساعة ده يحتاج اسبوع وياه وقد يكون الضعف بسبب ضعف الثقة في النفس شخص ثقته في نفسه ضعيفة وهذه قضية كبيرة يجيله صغر النفس حتى بنصلي في التحليل عن صغر النفس صغر النفس ده يعتبر في مقام الخطية أو الإنسان اللي عنده المخاوف مخاوف كتيرة ما هو ده ضعف واحد خواف مش خواف الخوف العادي خوف مرضي أو عنده قدر من الإهمال أو الإحباط أو اليأس أو القلق الحياة عملية صعبة جدا الضعف النفسي ده يمكن أفكركم بليئة ويعقوب في العهد القديم ليه كانت تشعر أنها غير محبوبة شكلها يعني مش ولا بد وعينيها ضعيفة في النظر فكانت تشعر أنها غير محبوبة وحب ربنا يسندها في ضعفها فجعلها تلد ستة بنين ستة بنين وابنة ليعقوب ده نوع من السند ليه ضعف من الضعفات اللي مشهورة حنة أم صموئيل لم يسمح الله لها بنسل وكان زوجها القانة يعطي مثال قوي للزوج الذي يقف بجوار زوجته في مثل هذا الموقف لدرجة وصلت بيه انه يقول لها اعتبريني انا ابنك او من ولادك يعني يعني جوزك لكن ابنك عشان يقدر يسندها في الضعف ده وكانت تبكي ليل نهار وكانت تصلي ليل نهار حتى ان عالي الكاهن اعتبرها انسانه سكرانه من كتر الصلاه ومن كتر الدموع التي كانت تسكبها طبعا ده بسبب عدم انجابها لكن بسبب امانتها الله اعطاها هذا النسل وجاء منه صموئيل العظيم في الانبياء ضعف نفسي وعايز اقول لك بصفه عامه الانسان ضعيف قد يضعف باسباب نفسيه كثيره حتى يقول لك ايه فلان ده عنده نقطه ضعف معرفش ليه بيستخدموا تعبير نقطه يمكن عشان حجمها لكن في نقطه ضعف ونقطه الضعف دي ممكن تضيع الانسان خالص ده احيانا يكتشفه انسان يمد ايده ويخش المحلات يمد ايده ويسرق الحاجات مع انه يكون مقتدر وغني ويكون واحد او واحده يقول لك اصل عنده نقطه ضعف بس دي بتحول بقى الجريمه لو واحد بيسرق ده الضعف النفسي هو الحديث فيه طويل جدا لكن بصفه عامه النفس البشريه نفس ضعيفه النوع الثالث من الضعف الضعف الروحي وده الضعف الذي يدخل في باب الخطيه او العثره والضعف الروحي ده حتى شفناه في بعض القديسين يعني شفناه في ايليا النبي شفناه مثلا في العهد الجديد في المراه المنحنيه اللي كان لها 18 سنه منحنيه ولا تستطيع ان تقف وكانت هذه المرأة المنحنية صارت في قبضة الشيطان ويقول لها الكتاب سيد المسيح أنك محلولة من ضعفك يعني بعيد عنكم عضلاتها مش شغالة عضلات اللي بتخليها تقف كده وظهرها يقف كده مش موجود فصارت منحنية تنظر إلى الأرض على الدوام هذه هي ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطان ثماني عشر سنة أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط في يوم السبت ده عشان اعتراض اليهود أن المسيح شفاها في يوم سبت الخلاصة أن ضعفات الإنسان كثيرة جدا هل فكرت في يوم تسند ضعف إنسان هل فكرت في مجتمعك في أسرتك ممكن تلاقي إنسان رايح وجاي قدامك كويس وبيتحرك كويس جدا لكن هل فكرت في يوم تسند إنسان ضعيف تعالى عشان أخلي لك الموضوع ياخد صورة عملية كيف نسند الضعفاء خدمة السند أو الضعف ممكن نحطها في خمس أشكال وتفكر فيهم عشان تقدر تستخدمهم اول نوع من السند في خدمه سند الضعفاء نسميه كده الدعم المعنوي الدعم المعنوي الدعم المعنوي يعني الشعور بالقرب للشخص انك قريب منه أظنكم تعرفوا الاختبار الصغير ده الولد الصغير نازل في السلم والسلم خايف هو منه فيقوم والده أو والدته يقف يقول له يشجعه بكلمة والكلمة دهيت أنا وياك طب انزل وصلت لآخر دور أو السلم تحت ده تشجيع معنوي الشعور بالقربة خدوا بالكم يا أحبائي أحد أمراض الزمان أن الإنسان يشعر أنه متغرب يشعر مفيش حد جنبه مفيش حد وياه مثلا من السند المعنوي أو الدعم المعنوي وقت الامتحان كل ولادنا كلنا بنخاف وقت الامتحان شيء طبيعي بتعمل ايه وقت الامتحان بتعمل ويا ولادك ايه ويا المجتمع بتاعك ايه ده احيانا بعض الدراسات تقول حتى الافلام اللي بيذاعها التلفزيون في القنوات الم- المختلفه يقول لك في اوقات الامتحانات ذيعوا افلام آه، خفيفه كده عشان تبقى نوع من الترفيه للولاد انا فاكر مره لما كنا بنمتحن امتحانات الشفوي في الجامعه فكان في ماده صعبه قوي كان فيها دكتورين عاملين مكانين للامتحان الشفوي فكل الطلبه نروح عند دكتور واحد ونسيب التاني فجه مره عميد الكليه يسال يعني انتوا سايبين ده ليه وداخلين عند ده ليه استغرب فكانت الاجابه اجابه لطيفه قوي ده بيسالنا السؤال كانه بيتحدانا بيتحدى الطالب ما بيعرفش يجاوب يلبخه التاني وهو بيسأل السؤال كأنه بيحط الإجابة في السؤال كأنه بيساعد الطالب أنه يخرج الإجابة فكل الطلبة بيروحوا لده طبعا ما هو ده ما هو في أستاذ مدرس يعقد الطلبة اللي وياه آه، يتحداهم يتحدى المعلومة اللي عنده ولا يراعي ان وقت الامتحان بيبقى فيه نوع من الاضطراب ونوع من الخوف طب ازاي اسند الطالب الدعم المعنوي يتجه ايضا باظهار المحبه اظهار محبتك اكتر ازاي تظهر هذه المحبه للشخص اللي في وقت ضعف وطبعا اظهار المحبه عايز كمان منك انك تكون طويل البال شويه طول اناه شويه ما هو ده مره قريت قصه عن بنت كانت تخاف من ابوها كتير خالص تخاف منه وهي صغيره كده بتاعت مثلا تسعة عشر سنين فيرجع من الشغل مكشر ياكل وهو مكشر اوامر في البيت نوع من الخوف فسألت مرة تسأل الخادم أو الخادمة أو أبونا يعني أ- أ- بخاف من أبويا أعمل إيه فنصحوها قالوا لها هو بيجي من الشغل بينام شوية ساعة ما يقوم كده قربي له بس على مسافة مترين ثلاثة وقولي له تحب تشرب شاي وروحي اعملي شاي فطبعا أول مرة قربت له هي بترتعش "لا، تشرب شاي او اعمل لك شاي حاجه بسيطه خالص فطبعا شحب ووجهه كده من غير ما يتكلم راحت عملت وحطيتها ومشت تاني يوم عملت نفس الحكايه تالت يوم رابع يوم ابتدى يقول لها اه اعملي هاتي خطوه بخطوه اظهار المحبه من خلال عمل وصلت لمره لا تعالي اقعدي اشربي ويا الشاي فطبعا كانت يعني تقدم بالغ إظهار المحبة الدعم المعنوي كلنا نحتاجه كل البشر يحتاجوه الدعم مش عشان هو أبونا مش محتاج دعم معنوي مش عشان هو كبير مش محتاج دعم معنوي الدعم المعنوي والشعور بالقرب الاحتمال إظهار المحبة طول الأناة كلها وسائل تساعد في الدعم المعنوي النوع الثاني من الدعم الدعم المالي الدعم المالي في مجتمعاتنا احنا دولة من دول العالم الثالث ودولة ذات اقتصاد محدود ونعاني كلنا من متاعب في الاقتصاد وفي ضعف سواء على مستوى الافراد أو على مستوى الأسر أو على مستوى الخدمة كيف ما يكون وهنا يأتي الدعم المالي كوسيلة تحت عنوان خدمة الضعفاء اسند اسندوا الضعفاء والحقيقة الدعم المالي ده بيختلف من مكان لمكان ملوش قاعدة لكن الدعم المالي له معنى يعني ابني لما يطلع رحلة ومعهوش مصروف على قده في الرحلة ما يشعر بصغر نفس لازم يكون وياه حاجة لازم تتأكد من الحكاية دي أحيانا نعمل الآتي نقول إيه إحنا هنخلي عدد من كراسي الرحلة للناس المحتاجة طب كويس كتر خيركم طب وأثناء الرحلة بقى ما هو عايز دعم أو واحد مسافر أو واحد رايح في مشوار ربما يحتاج فإحساس الإنسان بالآخر وتسديد الاحتياج الاحتياج المالي وخدوا بالكم مش الاحتياج رقم الفلوس هو المهم المعنى اللي ورا كده ان انا حاسس بيك وانك ممكن تحتاج الحاجة الفلانية فوياك ما يسند الدعم المالي يصلح للافراد طلبة مثلا الدعم المالي الدعم المالي يصلح للأسر والعائلات يصلح للخدمة في خدماتنا المختلفة يصلح للمجتمع هو المجتمع لما يعمل صندوق يسميه تحيا مصر أو مستشفى بيقوم بعلاج أمراض كثيرة للناس كلها بأمراض خطيرة بأدوية غالية جدا طب ما هو ده لازم يحصل نوع من السند اسندوا الضعفاء يمكن لاحظتوا اعلانات كتير على مستشفيات على اماكن هتخدم خدمات عامه تخدم كل الناس في امراض كتيره وفي امراض كتيره مثلا مستشفى زي مستشفى ابو الريش ده مستشفى اللي بيسموه حان الياباني في القاهره ده مستشفى عشان يخدم الاطفال الاطفال على مستوى مصر بحالها وبيكشف يمكن كل سنة على أكثر من مليون أو 2 مليون طفل فده مستشفى بيحتاج نوع من الدعم ما اذكروش يعني على سبيل بجيب سيرته على سبيل المثال لأن الأطفال برضو ضعفاء بيحتاجوا خدمة السند خدمة السند ممكن تسند وطنك ممكن تسند مؤسسة بتقدم خدمة من أجل الجميع والمشاركة في أمثال هذه بالدعم المالي بيعمل عمل كبير جدا جدا جدا ده النوع الثاني النوع الثالث الدعم اللفظي اللفظي كلمتك الكلمة الحلوة اللي ممكن تطلع منك الكلمة الطيبة يمكن كلمتكم المرة اللي فاتت عن التشجيع الكلمة الحلوة اللي بتقدر تقولها للصغير للضعيف عشان يتقوى من الكلمات اللطيفة اللي نذكرها لرئيس الدير عندنا أي راهب طالع في خدمة معينة ومثلا مرتبك أو يعني متخوف أو متحير فيقول له كده أبونا أنت شاطر بس كلمة شاطر بس شاطر دي طالعة من رئيس الدير فتحمل قوتها وتحمل بركتها الكلمة الصغيرة دهيت كلمة طيبة خالص أتذكر وأنا في الجامعة كنت بسافر من دمنهور أروح اسكندرية عشان الامتحانات ففي كنيسة جنب محطة كنيسة العذراء محرم بيه في اسكندرية فأروح بس أقول أبانا الذي وأكمل على الكلية ما كنتش أعرف الآباء اللي هناك لكن أبونا دايما أوصل على آخر القداس اقوم اقف واخد لقمه البركه فابونا ما اعرفش اسمه ايه يروح اعطيه لقمه البركه يقول لي ربنا معاك اليوم اللي كنت اسمع فيه الكلمه دي معناه الامتحان جاي حلو والامور هتمشي سهله لو ابونا عطاني يا ابونا تاني عطاني لقمه البركه وما قالش الكلمه دي يبقى يعني انتوا عارفين الباقي نعم ما انا مش فاكر مش فاكر صدقني مش فاكر اسمه ايه لكن هو أبونا اللي كنا شوف بقى نرجع للتاريخ ونحسبها يعني مش عارف صدقني يعني الكلام ده 72 73 74 فابونا هو قاعد بيدين البركه يقول لي ربنا معاك هو ما يعرفنيش ولا انا اعرفه لكن مجرد اسمع الكلمه دي تطمني ما انا رايح امتحان يمكن هو ما يعرفش ان انا رايح امتحان بس كلمه ال- الدعم اللفظي آه، وقصص كتيرة في المواضيع دي ان كلمة باللفظ ممكن تساعد انسان التماس العذر ايضا آه، نوع من الدعم اللفظي يعني ما تاخدش في بالك دي حاجة بسيطة طب معلش طب تتعوض نعملها في الحاجة الفلانية تبسيط الامر في واحد يكلكع الامر وفي واحد يعقد الامر وفي واحد ممكن يراه امرا آه، بسيطا الدعم اللفظي نمرة أربعة الدعم الاجتماعي المجتمع والدعم الاجتماعي اللي هو تسديد احتياج إنسان وتسديد احتياج إنسان الاحتياج بتاع آه، احتياج يعني احتياج يعني هو بيحتاج عشان يعيش مثلا بدي الإنسان إنه جعان بقدم له أكل والمسيح نفسه لما قال كنت جوعانا فأطعمتموني كنت عطشانا فسقيتموني هو يقصد يعني اعملوا خدمة السند دي الجعان قدم له أكل ما هو الأكل ده دعم اجتماعي دعم اجتماعي آه، أتذكر مرة قصة كنا في خدمتنا كده مع ناس وكان في آه، بنت آه، الكنيسة بتخدمها في دراستها وأمورها ماشية حلو خالص وبعدين آه، بنسألها على حاجة كانت مش متوفرة وياها مش موجود احتياجات البنات بتبقى كتيرة شوية فكرر لها رد غريب قوي قالت لأبونا ربنا يكفيك شر الحاجة ربنا يكفيك شر الحاجة الحاجة اللي هو الاحتياج يعني الاحتياج فاحتياج الإنسان الاحتياج الاجتماعي احتياج إنه يلبس احتياج إنه ياكل احتياج السكن م- آه، أحيانا نقول كده تعبير في كلامنا يقول لك تعالى اقعد كل لقمة تسند قلبك بنقول التعبير ده تسند قلبك اسندوا الضعفاء ما هو الجعان ده ضعيف لازم اسنده واتذكر ان في فرنسا ولبنان عندهم سلسله مطابع اسمها مطاعم اسمها مطاعم المحبه مطاعم المحبه ده هي للناس اللي ما عندهمش دخل وما عندهمش اكل يجوا يقعدوا ياكلوا فيها ويروحوا طب وتغذية المطاعم دي جاية منين؟ جاية من خلال آه، اللي بيحبوا عمل الخير وبيقدموه للناس المحتاجة بأي صورة من الصور بيقدموه بطريقة لائقة. السند الاجتماعي والسند الاجتماعي ده بياخد أشكال كتيرة خالص في المدرسة في الجامعة في الخدمة في الزواج في الارتباط السند الاجتماعي بصفة عامة آخر نوع من السند هو السند الروحي اسند الضعفاء روحيا والسند الروحي ده سند مهم جدا الإنسان أحيانا يصاب بالفتور أحيانا يصاب بالجفاف الروحي أحيانا بالعوز الروحي السند السند الروحي يعني لما تقدم كتاب مقدس لإنسان محتاجه أنت بتسنده ما احتياجه الروحي ده مفيش إنجيل فبقى عنده إنجيل لو كان طفل بتقدم له إنجيل مصور مثلا أو بخط كبير أو ملون السند الروحي المهم هو أن تسامح الآخرين السند الروحي في ناس بتغلط في حقك وفي ناس آه، يمكن تفكر انك تخاصمهم او في ناس انك تبعد عنهم باي شكل لكن اشير عليك بهذه الخدمه الانسان اللي غلط او وقع في خطيه او في عثره عايز اللي يسنده عشان يطلع يقوم خدوا بالكم لما رجع الابن الضال ابوه قال له تعالى يا حبيبي هدي لك خاتم وادي لك حذاء وادي لك الحلة الجديدة وهنذبح العجل المسمى كل دي احتياجات مادية والعجل المسمى ده الاحتياج النفسي الجسد انهم يعني يفرحوا لكن الاهم من كده ان خده في حضنه خده في حضنه يعني قال له ما معناه لا انا سامحتك خلاص انا سامحتك ما عادش فيه الخطية دي خلاص نسيت اللي فات الماضي عدى وخلصت الحكاية السند الروحي أحد الأمور القوية جدا في حياة الإنسان الإنسان يحتاج لمن يغفر خطاياه وبتبقى حاجة صعبة لو أبونا زعل من حد ولو أبونا طول في زعله دي بتعتبر مأساة علشان كده علم نفسك كيف ما يكون موقعك انك تسند الاخرين روحيا زي ما بتصلي في ابانا الذي واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا فانك تغفر وانك تسامح ده اقوى سند اقوى سند اما انك تخاصم معناها تبقي الاخر في ضعفه وتبقي الآخر, الآخر في العصرة بتاعته السند الروحي التسامح تسامح تغفر تعفو عن الشخص في هذا الضعف اللي وقع فيه الخلاصة اسندوا الضعفاء اسند كل ضعيف وابحث في حياتك ودائرة علاقاتك مين الشخص اللي عايز اسنده ده ممكن اسنده بمكالمة او بزيارة لما بنزور مريض بنسند تعبه لما بنعزي حزين بنسنده في حزنه لما بنقف مع احتياج انسان بنسنده اسنده الضعفاء و... وانت كده بتقعد ويا اب اعترافك وبتشوف ضعفاتك انت الشخصية ايه ابحث في حياتك انت سندت كام واحد وأثرت في السند مع كام واحد وحطها قدامك باستمرار عندما تبحث عن كل إنسان ضعيف بأي صورة من صور الضعف وتقف جنبه وتسنده تسنده في هذا الضعف وتشعر بمشاعره عشان كده في ملحوظة أخيرة السيد المسيح لما جه يتكلم على أركان العبادة الرئيسية الصوم والصلاة والصدقة في متى ستة في العظة على الجبل بنتعجب عندما نعلم أنه يتكلم عن الصدقة نمرة واحد ونمرة اتنين عن الصلاة ونمرة تلاتة عن الصوم مع أن في ذهننا ممكن نقول أن الصلاة دي نمرة واحد أو الصوم نمرة واحد خلى الصدقة نمرة واحد ليه؟ لسبب بسيط جدا الصدقة فيها شعور بالآخر بضعف الآخر والصلاة فيها شعور بالله والصوم فيه شعور بالنفس عشان كده حط نمرة واحد الشعور بالآخر هو نمرة واحد وده بيفكرني بقول من أقوال الآباء اللي بيقول بحثت عن الله كثيرا ولم أجده وبحثت عن نفسي كثيرا ولم أجدها ولكن عندما بحثت عن أخي وجدت الثلاثة الله ونفسي وأخي فعندما تبحث عن أخيك وتبحث عن الضعف كيف ما يكون صور الضعف زي ما شرحناه وتقف وتسنده بما يليق وبما يحتاج تكون نجحت في هذه واقتنيت هذه اللؤلؤة الرابعة اسنده الضعفاء لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين